بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد أهلا بكم يا جماعة في حلقة جديدة من حملتنا رمضان قرب يلا نقرب النهاردة يا جماعة هقول لكم مفاجأة جديدة بالنسبة لنا كلنا وهي إن إحنا كلنا يا جماعة شغالين مندوبين دعاية بالمجان إزاي الكلام ده يا جماعة كل واحد مننا في حياته الطبيعية لو جه يفكر ويبص هيلاقيه بيشتغل مندوب دعاية إزاي مثلا انت اشتريت موبايل جديد تلاقي دايما اي واحد اشترى موبايل جديد ماشي يكلم اصحابه وقرايبه عن صفات الموبايل والكاميرا وكم ميجا بكسل والذاكره وال memory بتاعته عامله ازاي والانترنت بتاعه عامل ايه وعمال يتكلم عن الموبايل بتاعه بحيث كل الناس تشتري نفس الموبايل اللي هو اشتراه كذلك اشترى عربيه يقعد يتكلم على العربيه بيشجع فريق كوره يتكلم عن فريق كوره بيسمع حتى شريط لمغني يقعد يتكلم عن المغني بتاعه عشان في الاخر الناس كلها تعمل اللي هو بيعمله ده شغال مندوب دعايه لكن لسلعه قليله جدا وشغال بالمجان احنا عايزين يا جماعه كلنا النهارده نشتغل مندوبين دعايه لاغلى سلعه وبثواب كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى ان احنا نشتغل دعاء الى الله مندوبين دعايه بنوزع ايه يا جماعه بنوزع اعظم سلعه في الوجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان سلعه الله غاليه ألا إن سلعة الله الجنة عايزين نبقى مندوبين دعاية بنوزع الجنة وبناخد نسبة من الأرباح بناخد نسبة من الجنة يبقى إذا هي دي أحسن طريقة نشتغل عشانها نشتغل فيها مندوبين دعاية عند ربنا سبحانه وتعالى طب ليه يا جماعة بنتكلم عن الدعوة إلى الله بالذات لأن أولا الدعوة إلى الله يا جماعة لو فكرنا هي من أشرف وأعظم منازل العبودية على الإطلاق إزاي يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لما اصطفى أفضل الخلق على الإطلاق جعلهم إيه جعلهم الانبياء والرسل يعني ايه يا جماعه يعني كان ممكن الرسل والانبياء دول يبقوا مثلا ناس بتتعبد في مغارات او في صوامع ومنعزله عن الناس كلها وعماله تعبد ربنا ليل نهار تصوم وتقوم كان ممكن يبقوا احبار علماء في الدين وما لهمش اي علاقه بالناس تماما كان ممكن يبقوا مجاهدين في سبيل الله فقط لكن الله سبحانه وتعالى لما اختار افضل البشر على الاطلاق وهم الانبياء والرسل اختارهم لايه اختارهم للدعوه الى الله سبحانه وتعالى وما يعينهم على هذه الدعوه لذلك الدعوه الدعوة إلى الله أشرف منازل العبودية على الإطلاق دي أول نقطة معانا يا جماعة تاني حاجة الدعاية إلى الله يا جماعة بيتكلم بأحسن الكلام على الإطلاق مين اللي قال الكلام ده يا جماعة ربنا اللي قال كده قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين عايز تقول كلام ربنا بيحبه عايز تقول كلام هو أحسن كلام عند ربنا على الإطلاق اشتغل داعية إلى الله سبحانه وتعالى واشتغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ثالث نقطة يا جماعة الدعوة إلى الله عبادة الأذكياء إزاي يا جماعة؟ تعالوا مع بعض نشوف كده همتنا وطاقتنا في رمضان هتبقى عاملة إزاي كل واحد مننا أكيد وهو داخل رمضان بيحط خطة عايز شوية أهداف يحققها يختم كام ختمة يتصدق بقد إيه يعتكف يعمل أعمال كتيرة جدا لكن الداعية إلى الله سبحانه وتعالى بيبقى ذكي جدا إزاي؟ أنت مهما ختمت هتختم كام ختمة؟ 10 ختمات واحد تاني همته عالية 15 ختمة واحد تاني حافظ القرآن والقرآن سلس على لسانه وهيجيب ختمة كل يوم 30 ختمة لكن لو أنت اشتغلت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعيت الناس إنها تختم القرآن في رمضان في كل الوسائل اللي حواليك اللي تقدر توصل بها للناس مثلا على الفيسبوك على الواتس على جيرانك وأصحابك وقرايبك وذكرتهم كلهم بضرورة ختم القرآن في رمضان أو إن هم يزودوا عدد الختمات هتوصل لعدد ختمات لا يمكن أبدا تعملها لوحدك ممكن توصل ل 1000 و2000 و3 كتير جدا حسب طاقتك وجهدك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يبقى دي أول نقطة مثلا زي قراءة القرآن ثانيا مثلا يا جماعة الصدقة أنت ممكن تصدق بكام واحد طاقته مثلا يتصدق ب 10 جنيه ب 100 جنيه ب 1000 جنيه أنت ممكن يبقى في ميزانك ملايين في الصدقات لو أنت اشتغلت في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إن الناس اللي حواليك تتصدق في رمضان والعبادات كلها قيس عليها المبدأ ده إن أنت كل ما تدعو الناس لعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء يبقى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة الأذكياء لكن السؤال اللي معانا النهاردة يا جماعة ليه بنتكلم على الدعوة إلى الله في شهر رمضان بالذات لأسباب كتيرة جدا أولها ان الناس كلها في رمضان بتبقى مهيئه اصلا للتوبه وانها تيجي لطريق ربنا يعني انت بطبيعه الحال انت نازل تصلي بتعدي على واحد ما بيصليش لو انت في رمضان جيت قلت له لو سمحت تعالى صلي معايا انت راجل صايم وربنا بيقبل التوبه وربنا اللي انت صايم عشانه بيناديك بيبقى تاثره اكبر بكتير جدا لما تيجي في يوم عادي وتقول له تعالى صلي معايا تاثره في رمضان بيبقى اعلى الناس كلها بتبقى مهيئه للعباده والطاعه في رمضان ده رقم واحد رقم اثنين يا جماعه ان ربنا سبحانه وتعالى نفسه بيفتح ابواب الجنة للناس كلها في رمضان ربنا سبحانه وتعالى نفسه بيعتق الناس في رمضان فرمضان موسم إقبال من الناس وموسم قبول من الله سبحانه وتعالى أن يقبل هؤلاء الناس ربنا سبحانه وتعالى يعتق في كل ليلة من رمضان عتقاء لله سبحانه وتعالى ويعتق في آخر الشهر كما أعتق في الشهر كله فرمضان موسم اعتاق وقبول من الله سبحانه وتعالى ثالث حاجة يا جماعة ودي خطيرة جدا جدا جدا ان علماء العقيده يقول لك ان في رمضان بتكتب مقادير الخلائق للسنه الجايه كلها ايه الدليل على الكلام ده يا جماعه زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن ليله القدر فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا يعني ايه قال لك ان ثوابك بتاع السنه كلها واعمالك بتاعه السنه كلها وعباداتك وطاعاتك بل ورزقك واجلك وجوازك وشغلك وكل حاجه هتعملها السنه الجايه بتقدر وتكتب تقدير سنوي في ليله القدر ففرصه ان واحد ممكن يبقى عاصي او ممكن يبقى بعيد عن ربنا تاخده معاك المسجد يجي في ليله القدر يدعي ربنا يتوب عليه فيقبل الله سبحانه وتعالى فيغير مصير حياته السنة الجاية كلها بيوم واحد في رمضان ففرصة للدعوة إلى الله في رمضان إن ربنا بيكتب مقادير الخلائق رابع نقطة يا جماعة في ضرورة الدعوة إلى الله في رمضان إن بطبيعة الحال أنت بتدعو ناس كثيرة جدا وفيها خير ونفسها تتوب ونفسها تقرب لربنا بس الجو اللي حواليها مش مساعدها الجو اللي حوالين الناس كلها في رمضان بيئة إيمانية متكاملة عايز يصوم بيلاقي الناس كلها صايمة عايز يقوم بيلاقي الناس كلها بتقوم عايز يقرأ قرآن بيلاقي في كل مكان ناس بتقرأ قرآن عايز يذكر ربنا بيلاقي ناس بتذكر ربنا عايز يسمع دروس بيلاقي القنوات مليانة دروس والمساجد مليانة دروس وكل مكان فيه دروس وفيه علم وفيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى فبتبقى البيئة الإيمانية اللي حوالين الفرد اللي أنت بتدعوه مهيئة أن هو يدخل من بيئته القديمة لبيئة جديدة يقدر فيها يتغير ويثبت على طاعة الله سبحانه وتعالى شهر كامل يكون انطلاق له لبعد رمضان حياته كلها ممكن تتغير ويا جماعه لو نظرنا لحال كتير من الناس اللي تابت الى الله سبحانه وتعالى هتلاقي رمضان كان له اثر وانطلاقه كبيره جدا جدا في حياتهم يبقى ديت فضائل الدعوه الى الله في رمضان طب نعمل ايه بقى في رمضان في افكار كتيره جدا جدا ممكن نفكر فيها مع بعض انا معايا بعض الافكار هطرحها عليكم مثلا يا جماعه في البيت كل واحد في بيته يتفق مع اهل بيته سواء هو متزوج يتفق مع زوجته اولاده او هو لسه شاب يتفق مع اخواته والده والدته وقرايبه يتفق مع الناس اللي هو عايش معاهم هنعمل ايه في رمضان نبدا ندعو بعض نذكر بعض واحد همته عاليه شويه مثلا في قراءه القران يقوم يعلي همه الناس الباقيه معاه في البيت واحد همته عاليه شويه في الصدقه يقوم يعلي همه الناس اللي معاه في البيت يبقى ندعو بعض الاول جوه البيت ده رقم واحد رقم اثنين يا جماعه اول حاجه بقى الاقرب فالاقرب الجيران ممكن نعمل ايه مع جيراننا في رمضان ممكن نعمل حاجات كتيره جدا منها مثلا فكره بعض الشباب عملها شفتها قبل كده انه يجيب احاديث او فضائل اعمال او حاجات مثلا فيها امر معروف ونهي عن منكر ويبدا يطبعها ورق ويجيب عارفين ال file بتاع الورق ده اللي هو الشفاف ويلزقه على باب الايه البيت البوابه بتاعه البيت من تحت من جوه ويحط الورق ده ورا بعضه 30 ورقه وكل يوم يغير الورقه يحطها ورا يبقى ورقه جديده الناس كلها بتقراها كل يوم الصبح وهي نازله شغلها او راحه في اي مكان تبدا يومها بشيء يدعوهم الى الله عز وجل به كل يوم يبقى ده الجيران وممكن تعزمهم على مثلا افطار او ما الى ذلك وتديهم هدايا شرايط كتيبات ممكن واحده مش محجبه زوجتك تديها مثلا حاجه عن الحجاب واحد ما بيصليش تدي له حاجه عن الصلاه واحد بيدخن تدي له شيخ عن التدخين ممكن دي تبقى بدايه تغيير مع الجيران اللي احنا مش عارفين نكلمهم طول السنه فرصه نكلمهم في رمضان وناخد بايدهم الى الله سبحانه وتعالى تاني حاجه غير بعد البيت نتكلم على المسجد ثالث حاجه المسجد المسجد ممكن نعمل فيه افكار دعويه جميله جدا يا جماعه اسهلها وابسطها شجع الناس على الصلاه ازاي في صلاه معظم الناس ما بتصليهاش في رمضان في المسجد اللي هي صلاه ايه صلاه المغرب كل الناس عايزه تفطر وبتنسى خالص ان في صلاه مغرب في المسجد فرصه ان انت تدعو الناس لصلاه المغرب في رمضان في المسجد ازاي بفكره بسيطه جدا بعض الناس برضو عملها هات تمر عادي جدا وحاول تحط فيه مكسرات او تحط عليه اي حاجه جوز هند او اي حاجه من الناس بتحبها دي الناس كلها هتعرف انك بتعمل الموضوع ده في المسجد هتلاقي اقبال جماهيري على صلاه المغرب في المسجد وانا شفت الفكره دي ناس طبقتها وكان اقبال كبير جدا في المسجد اللي بيوزع الحاجات دي في صلاه المغرب او بعض العصاير او ما الى ذلك يبقى دي صلاه هتدعو الناس ليها صلاه الفجر برضو يا جماعه الناس بتبقى كتير جدا ممكن تعمل حاجه فكره زي سحور بسيط او حاجه قبل صلاه الفجر توزع عصاير او اي اكل بسيط جدا هتلاقي ان شاء الله اقبال كبير عايزين نعمل حاجه في الشارع خلي دايما معاك مطويات او اي حاجه تذكر بيها الناس واي حد تقابله في الشارع في وسيله مواصلات واقف تستنى تركب اي حاجه تقابل واحد اديله حاجه تذكره بالله في رمضان ودي فرصه كبيره جدا للدعوه في في الشارع في رمضان كمان يا جماعة عندنا القرايب والشغل ودول برضو بتبقى بيئة مؤثرة أصلا عليك جدا طول السنة ونفسك أنك تغير ومش ممكن مش لاقي فرصة تتكلم فرصة جه رمضان تبدا تعزم الناس دي مثلا عندك على افطارات تبدا تديهم هدايا تبدا تغير من حاجات في حياتهم مش قادر تكلمهم فيها او مش عارف تكلمهم فيها طول السنه ابدا رتب فلان بيدخن يبقى اعمل له حاجه عن التدخين فلانه متبرجه اعمل له حاجه عن التبرج فلان ما بيصليش اعمل له حاجه عن الصلاه وابدا خده مع بعض واعزمه مثلا في يوم من الايام على الفطار وانزل معاه صلي التراويح واديله الكتيب او الحاجه الهديه اللي انت مجهزها له يبقى ديت افكار اختراقيه للواقع اللي حوالينا نقدر ننفذها ان شاء الله في رمضان وخلي دايما هدفك وشعارك في رمضان وجعلني مباركا اينما كنت خليك مبارك في كل بيئه حواليك سواء في البيت سواء في العماره بتاعتك سواء على مستوى الجيران او المسجد او الشارع او القرايب او الموظفين اللي معاك او زمايلك في الشغل حاول دايما تغير في الناس دي كلها في رمضان رمضان موسم دعوه الى الله رمضان موسم تغيير وموسم قبول من الله سبحانه وتعالى اخر حاجه يا جماعه لابد نعلي همتنا جدا في الدعوه الى الله في رمضان انت لو قارنت نفسك وبين الناس اللي بتجتهد في اغفال الناس في رمضان هتلاقي نفسك ما بتعملش حاجه الناس دايما في رمضان بتجهز افلام ومسلسلات وحاجات كتيره جدا بتشغل وقت الناس في رمضان وبتسليها لكن انت حاول ترتب وتخلي جهدك اعلى بكتير من جهد الناس دي طب بس خليه حتى مساوي او موازي ليهم ان شاء الله هتلاقي بركه كبيره جدا وافتكر دايما اللي انت بتفكر تدعوه كل وقت وبتتاخر ممكن في يوم من الايام تيجي تدعوه تلاقيه مات وممكن في يوم من الايام اما تيجي تدعوه انت تموت قبل ما تدعوه فحاول دايما تبادر كم من رمضان كنا عايزين الناس تصلي معانا وتصوم معانا وندعوها الى الله بنيجي ما بنلاقيهاش في رمضان وبنلاقيها ماتت قبل رمضان فرصه ان احنا كل الناس اللي معانا في رمضان نبادر ممكن يبقى اخر رمضان في حياتها او اخر رمضان في حياتنا احنا فنغتنم موسم رمضان في الدعوه الى الله وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين